القرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني في الله أخواتنا في الله يعني كل مرة باجي لكم لوحدي والواحد خايف بقى إيه يعني يعني إن يعني تعملوا معايا بقى زي يعني مقال اليهود في القرآن لن نصبر على طعام واحد فالمرة ديت بقى بإذن الله سبحانه وتعالى مش جاي لوحدي يعني جايب لكم أربع نجوم من السماء من سماء الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى أربعة من إخواني وأحبابي ورفقاء حياتي ومشايخي وموجهيني وقدواتي ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب آه يعني الواحد فكر يعني نسمي اللقاء ده ايه مثلا يعني مثلا آه لقاء القلوب مثلا ولا مثلا ناخد بقى من الشيخ امين بقى كلمة لقاء الاحبة ويبقى ده لقاء الاحبة فعلا يعني عايزين نعمق الحب في الله بيننا وبين بعض يا اخواني عايزين الدنيا دي كلها تتملى حب في الله النبي عليه الصلاة والسلام غير الدنيا كلها بالحب واحنا لازم نبقى رمز للحب في الدنيا كلها يعني قبل بقى يعني نجوم الدعوة بقى ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ما يعني يتسلموا هذه الحلقة بإذن الله يعني أذكركم بالحديث القدسي العظيم وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في وجبت محبتي يا إخواني كلمة تخلع القلب يعني أنا ممكن الوقت أقعد أصلي مثلا شهر كامل إنما ما أخدش النشان ده إنما ممكن بجلسة مع مشايخي وهؤلاء الدعاء الأفاضل بنحب بعض بصدق في الله بإذن الله كلنا ما نقومش غير وربنا بيحبنا وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه يعني لقاء الأحبة معانا فضيلة الدكتور الغريب رمضان محمد ربنا يبارك فيه ويحفظه زميل دراسة وزميل دفعة واحدة معانا فضيلة الشيخ مصعد أنور طبعا ده يعني أستاذنا وشيخنا وربنا يبارك فيه معانا فضيلة الشيخ أحمد جلال طبعا ده يعني نور من الأنوار اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يجعلها لنا في حياتنا ربنا يبارك فيه ومنارة عندنا في المنصورة وفي مصر كلها وفي العالم كله معانا فضيلة الشيخ طبعا امين الانصاري العمده الكبير بقى ربنا يبارك فيهم يا رب يعني من باب كبر كبر الاكبر سنا هنا مين الشيخ مسعد ولا الشيخ امين ولا ما حدش عايز يبقى الاكبر سنا يبقى الاطول لحيه الشيخ مسعد يعني بتحب اخوانك في الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحب كل من أطاع الله الله وأخص بهذه المحبة الدعاة إلى الله وأخص الحضور بهذه المحبة يعني الأربع نجوم آه الذين يعني أجلس بينهم الآن من أحب الدعاة إلي هم وإخواننا ومشايخنا أنا بتكلم على الدعاء من الشباب الشيخ محمد الصاوي والشيخ هاني حلمي و... والشيخ عبد الرحمن الصاوي حبيب قلبي فأنا أحبكم جميعا في الله وأنا في قمة السعادة لأني بينكم الآن ربنا يكرمك يا شيخ بس أنا مش أكبركم سنا لا يغرنك البياض
يعني تقصد يا شيخ أقصد الشيخ أمين يعني ما شاء الله طب شيخنا الشيخ أمين بقى يعني يعني رأيك إيه في دكتور غريب الشيخ أمين
والله يعني دكتور غريب انا طبعا قبل ما قبل ما ابدا انا الحقيقه مستحي والله وان كنت يعني وانتم تعرفوا محبتك محبتي لكم وانا لا اشك في محبتكم لي ولكن يعني دي كلمه حق الحقيقه انا موجود مع اخواني الذين لم ازل اعدد لهم مناقبهم و واكتشف مواهبهم إلى الآن وكل فترة يظهر لي منهم شيء أنا لو حبيت أنا ممكن أقول رأيي فيك أنت شخصيا الأول لا لا بلاش خبير خلاص
لكن, لكن رأيي في الدكتور غريب تحديدا يعني أولا هو يعني الدكتور غريب من أهدأ الناس ما شاء الله و... وعقل الناس و... و... واحسبه مخلصا ليه بقى الله الدكتور غريب مثلا يعني ايه توصل الناس كلها بتتكلم في الاحداث وفي الاحوال وده دكتور غريب يجيب لك الحته اللي فيها الاخلاص الجزء اللي فيه الحب السكينه الحكمه لذلك دايما تلاقيه يتكلم ايه كلام ابن الجوزي صيد الخاطر تبص تلاقيه يتكلم كلام ابن القيم تلاقي كده ولا يأنس به إلا من هم على شاكلته اللي بيقعد للدكتور غريب بيطلع متأثر بيطلع بيبكي وحتى في في الاعتكافات يا دكتور غريب يعني في المنصورة يمكن في كتير من الناس ما يعرفوش ان احنا الأربعة جيران يعني انا آه، الحمد دكتور لله.
حازم دكتور غريب والشيخ احمد يمكن دكتور الشيخ احمد جلال بعيد عننا شويه لكن احنا الثلاثه في مثلث حوالي 200 متر مربع انا والدكتور غريب والدكتور ده شرف لينا والله يا مثلث شيخ الرعب.
علي.
ربنا يبارك ده فيك شرف لينا يعني احنا مش عارفين ن- يعني الجيره دي لها ثمن اغلى من ثمن السكن نفسه كما يكرمك.
علمنا السلف يعني فضيله الشيخ احمد جلال يعني وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه لما احنا عندنا ثواب مهول بالمنظر ده لما احنا عندنا فرصة عظيمة لنيل حب الله بالمنظر ده لما احنا عندنا نياشين يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمنا عن ظل عرش الله وبيكلمنا عن وجوب محبة الله الله يوجب على نفسه حب من فعل هذا يعني احنا ممكن نموت نفسنا في بعض الطاعات وما ناخدش الفضل ده والنياشين الخطيرة ده ومنابر النور و... يعني حضرتك تعليقك ايه يعني يعني هقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يعني انا والله سعيد جدا ب- بحضوري معاكم وكنت اتمنى ان يكون كل اخوان الدعاء يكونوا معانا النهارده كمان يعني مش مش احنا بس كنت اتمنى ان الكل يكون موجود معانا ولكن انا عايز اقول ان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ان ربنا سبحانه وتعالى لما يعطي فضل عظيم بهذه الصوره على عمل يبقى اكيد العمل ده مش سهل ولا هين اكيد هو هيكون عمله نادره بين الناس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطى له هذا الفضل العظيم يعني يحضرني الآن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور ثيابهم من نور على منابر من نور في رواية على منابر من لؤلؤ على يمين الرحمن يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم تبارك وتعالى يفزع الناس ولا يفزعون وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الكلمات دي هزت قلب رجل من الأعراب فقام في آخر الصف وجاث على ركبتيه ومد يديه وقال يا رسول الله من هؤلاء قال أما إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على الحب في الله سبحانه وتعالى يبقى إذا هذا ال- الأمر العظيم يعني القرب الشديد جدا من الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة أمر يعني النبي لما يجعل أوثق عرى الإيمان هي مسألة الحب إن أنا أحب إخواني أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان إن أنا أحب إن استكمال الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان متعلقة بالعمل ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله يعني ما فيش ده كله طعم يعني- للدين من غير الحب سبحان الله بالله.
حب الحب أساس سبحان أساس بل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان بل النبي ما بيكلمناش على حب عادي ده النبي بيقول لك أنا عايز أحمد أشد حضرتك الحب فقد استكمل الإيمان اه يعني يعني سبحان الله ما- يعني الألفاظ دي سمعناها في فضائل إيه تاني يعني سبحان الله ربنا يبارك فيك آه، عايز اختم بحديث لان طبعا عايزين اسمع كل مشايخنا اختم بس بحديث ان النبي لما اتكلم على الحب مش بيتكلم على الحب اللي انا اوجهه للشيخ امين ان انا بحبه بس لا لا لا ده احنا النبي بيقول لنا احنا عايزين اشد الحب اعلى يعني حب كامل الله.
النبي بيقول لنا ايه آه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آه ما احب رجل رجلا لله الا كان اشدهما حبا لصاحبه افضلهما عند الله الله طب يا فضيله الشيخ معلش انا يعني هضطر بس حضرتك ايه إيه، معانا واحد من احبابنا في الله يعني يعني الدكتور احمد خليل متحدث الرسمي باسم حزب النور الله.
والدعوه السلفيه ربنا يبارك فيه فضيله الدكتور يا اهلا وسهلا يا شيخنا اهلا اهلا اهلا إيه، إيه، رحله الصعيد لسه بقى والعربيه اللي اتقلبت ثلاث قلبات وال
فوق دماغي يا شيخ حازم والله احنا نتعلم من حضرتك ونستفيد من نعمتك بسلم على الشيخ مصعب انور والشيخ احمد جلال الله يرضى والشيخ عليك.
امين ربنا يبارك فيهم ويحفظهم الله يبارك فيك يا دكتور دكتور غريب شيخنا سيدي ربنا يكرمك يا شيخ أحمد- يا دكتور احمد يعني حضرتك تقول لنا ايه و احنا بنتكلم دلوقتي في الحب في الله والاخوه في الله والترابط اللي لازم يبقى بينا والتواصل اللي لازم يبقى بينا وازاي قاعده زي دي ممكن ننال بيها حب الله سبحانه وتعالى الله اكبر لا الحمد والله والله يا شيخ آه، شيخ حازم انا خلينا انقل لك بس ال ال النعمه اللي احنا فيها لان آه، احنا بنقول ان الفتره الجايه احنا لينا خمس اولويات الاولويه الاولى هي الدعوه الاولويه الثانيه هي الدعوه الاولويه الثالثه هي الدعوه الاولويه الدعوه هي الرابعه هي الدعوه الاولويه الخامسه هي الحزب
الاولويه الخمسه هي الحزب كويس ما شاء الله ما شاء الله واحنا بنقول ان احنا من غير الدعوه لا نساوي اي شيء صدقت و- ونحن قوم اعزنا الله بالمنهج فاذا ابتغينا العزه في البرلمان اذلنا الله سبحان الله جزاك الله خير يا دكتور احمد والدعوه هي الاساس وهي الاصل ونحن قوم نؤمن ان ان البرلمان ده ما هو الا وسيله من ضمن الوسائل نحن اتباع انبياء لسنا مرتزقة ال ال ال ال البرلمان ما هو إلا وسيلة بسيطة جدا ولكن بناء الإنسان هو الوسيلة الأساسية اللي احنا بنتخذها في منهجنا الذي تعلمناه منذ آدم إلى مشايخنا حتى الآن كل من اقتدى بأثرهم إلى يوم القيامة طب دكتور احمد يعني يعني دلوقتي يعني احيانا بعض الناس يقول لك ايه مثلا سلفيين والاخوان ومشاكل ما بين السلفيين والاخوان بعد دخول البرلمان حضرتك تقول ايه في القضيه ديت وجهدك انت باعتبار حضرتك ممثل للدعوه السلفيه في اسكندريه والحزب النور او متحدث رسمي يعني حضرتك تقول ايه في الازمه دي بالذات والله اقول لحضرتك حاجه لازم لازم كان الدكتور احمد فهمي من الناس اللي هو بيكتبوا في مجله البيان قال لي مثل جميل جدا قال لي قال لي ان انتوا هتبقوا عاملين قال لي كل السلفيين اللي بيمارسوا السياسه دلوقتي ونزلوا لمحراب الحياه يمارسوا الحياه السياسيه هيبقوا عاملين زي البراد السخن جدا لما يتحط تحت الميه قال لي مش بيعمل تش قلت له ايوه قال لي ها انت تقعدوا تعملوا تش 3 4 سنين قال لي الحاجات اللي حصل بيننا وبين الاخوان دي انا بسميها نرفزه ملعب يا شيخ حسن احنا مش متعودين والموضوع جديد علينا الوضع طبعا لما دخلنا جوه البرلمان واتقابلنا خليني اعترف بمنتهى الصراحه من غير بقى تعصب ومن غير حماسه الشباب تضحيات الأخوة الاخوان الواحد شعر راسه بيقف قصادها الله الله يعني والله يا شيخ حازم لما يحكي لك اخوانك ويقولوا لك ايه اللي حصل لهم وايه اللي كان بيحصل لهم انا والله يا شيخ حازم من اول يوم في الانتخابات دي بتذكر قول الرب جل وعلا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ما شاء أنا بقول لهم إن السنة دي خليها نسميها لعلكم تشكرون الله الله ف... فإخواننا إخواننا في حزب الحرية والعدالة وفي البناء والتنمية حتى في الوضع يعني في كل الأحزاب هتلاقي في الآخر الأجندة النهاية بتاعتها المشروع الإسلامي التفاصيل اللي في النص دي لا لا يعني تفاصيل بسيطه وتفاصيل يعني دكتور احمد حضرتك يعني من التواصل ما بيننا وبين بعض كده يعني دكتور احمد بيحب التواصل جدا مع كل الاتجاهات وممكن يبقى معزوم النهارده على العشاء مثلا في شيبرد مثلا مع فلان مثلا بكره بقى اقول ولا ايه يا دكتور احمد ربنا يسترنا رب شكرا طيب قبل ما يعني قبل ما نستاذ يعني قبل ما حضرتك بقى عارف وقت حضرتك غالي جدا يعني على دماغنا يا إيه تقول ايه للشيخ مسعد انور
حبيبي الشيخ مسعد انور الله يحبك ويرضى عليك والله الشيخ مسعد انور انا كنت انا بتشرب بيه في كل مكان لان انا هقول ملحوظه على الهواء ممكن الشيخ مسعد انور ما يعرفهاش ان حسب احصائيات عميقه جدا اتعملت من بره ان خمس شرايط بس في العالم في او في مصر باعوا مليون نسخه الشريط الاول هو شريط تفسير سوره قاف للشيخ محمد حسان ما شاء الله والمشتاقون الى الجنه لمحمد العريفي ما شاء الله وشريط اللي هو كان بتاع سيد سعيد بتاع سورة يوسف آه. وانت ما بتصليش ليه للشيخ محمد يعقوب وانت ما بتصليش ليه لل... لل... للشيخ محمد يعقوب والم... وبتاع الشيخ خالد الراشد انا مش متذكره دلوقتي والشريط السادس الوحيد كان الفاظ تخالف العقيده بتاع فضيله الشيخ ما شاء الله ما شاء ربنا الله يبشرك بالخير فنسال الله العظيم رب ربنا العالمين يكرمك انه يا يتقبل شيخ.
منه الشيخ مسعد صاحب بصمه و... و... وانا بحبه في الله الله يكرمك دكتور احمد يحفظك سعدنا ويرضى بحضرتك عليك.
ونتمنى ان نلقاك بقى على ارض الواقع بقى اتشرف و- ويعني ويبقى بينا كده ربنا يكرمك دكتور احمد ربنا يبارك اتفضل.
فيك الله جزاك الله خير عليك إيه، ايه دكتور الاسئله غريب الجامده رمضان اللي على سهوه دي مش متفقين على كده
دكتور غريب رمضان بقى يعني ايه رمز الحنان في حياتي اه يعني انا ايه بعتبر ان أنا ليا كده ايه مجموعه من الاباء كده ربنا رزقني بهم دكتور غريب واحد من ايه الناس اللي لما بقعد معاه بحس بالحنان والحب والود هو والدنا كلنا هو- دكتور غريب ابونا كلنا بقى اسيب الحلقه وامشي لا يا دكتور غريب لا انا بس انا اصلا يعني انا بسمع الحب في الله من جميع اخواننا ومشايخنا والواحد اتاثر بيهم جدا بس لما بسمع منك انت بحس بايه يعني في حنان كده مع الكلام فحضرتك كده ت- تنعش قلوبنا كده يعني بتحبنا يا دكتور غريب بتدعي لنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه هو طبعا يعني زي ما قال من شوية الشيخ مسعد آه ينبغي أن يحب المرء كل من يحب الله تبارك وتعالى الله يعني هو أي واحد بيحب ربنا تلقائيا سيحب من يحب ربنا تبارك وتعالى ده ده آه، صاحب النفسية السوية والحديث اللي ذكره الشيخ أحمد جلال آه، منذ قليل اللي هو ما تحب اثنان في الله إلا كان آه، أشدهما حبا لصاحبه أحبهما إلى الله عز وجل أو أشدهما حبا لله سبحانه سبحانه وتعالى ده دي آه، تفسيرها بسيط جدا لإيه السبب السبب إنه وجد صاحبه ده أو الس- ال- ال- ال- الحيثية التي جعلته يحب صاحبه أن في صاحبه خصال يحبها الله سبحانه وتعالى ويوضح الكلام ده ش- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال إذا أحب الرجل أخاه في الله كان المحبوب في الحقيقة هو الله نعم.
سبحانه الله وتعالى الله الله لأن أنا مثلا لما لما حبيت مثلا الدكتور حازم أنت بتقول بتحبيني أه طبعا بحبك يا دكتور حازم جدا أنت روح قلبي يكرمك يا دكتور بالخير، حازم يبقى أحبك الذي أحسن الله إليك.
يكرمك أنت حبيبي.
آه، الله يرفع قدرك آه، ف- فايه اللي خلاني احب الدكتور حازم ايه اللي خلاني احب الشيخ مسعد الشيخ احمد الشيخ امين طبعا دول من احب الناس الى قلبي والشيخ عبد الرحمن الصاوي والشيخ هاني حلمي والشيخ محمد الصاوي والشيخ مازن السرساوي كل حبايبنا ال- الافاضل الاكابر دول آه، لا انا اشعر بالشرف والله العظيم ان انا بس بذكر اسمائهم آه، آه، ايه اللي يخليني احبهم اني وجدت فيهم اشياء يحبها الله سبحانه وتعالى الله طب دكتورنا العظيم معلش حضرتك بس ايه اختنا يعني في الله الحاجه منى صلاح نعم على الهاتف وهي لها لقاء الاحبه طبعا حاجه منى السلام عليكم عليكم عليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته يعني انا مش عايزه اقول لكم ايه انا من اديلي اكبر من اول ما قلت بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وانا قاعده اكبر ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم آه بتقول اختنا ايه انا امكم الله يبارك في حضرتك يا انا حاجة والله منى.
امكم انا يعني انتوا ولادي اللي انا ما ولدتهمش ربنا يبارك واشهد فيك.
الله اشهد العلي القدير اني بعزكم كلكم في الله معزه يعني لو اقول لكم يعني يعني اتمنى ان اكون حذاء والله العظيم في قدم احدكم الله اقسم يرفع بالله قدرك.
فلا لو لا تتخيلوا وانا قاعده واقول يكفيكم هذا الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى ان الله تعالى يقول يوم القيامه فان المتحابون لجلالي اليوم لظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي يكفيكم هذا الحديث ليه ربنا يظلكم يوم القيامه يا رب العالمين ويكرمكم كرم الاولين والاخرين الله يبارك فيك.
ويغفر لي ولكم وللمسلمين اجمعين ويجعلكم اخوه متحابين الى يوم الدين طب تقولي ايه للشيخ امينه يا حاجه منى اقول له انت ابني اللي ما ولدتكش ما شاء الله اللي ما ولدتوش يعني ابني بجد يعني لو اقول لحضرتك يعني جزاها الله عنا كل الجزاء يعني لو اقول لحضرتك انا دايما مطلع عينه في كل حاجه يا شيخ امين يا شيخ امين يا شيخ امين لحد ما هيزعل مني في يوم من الايام طب يا حاجه منى احنا احنا اتفضل يا شيخ اتفضل لا الحاجة منى على فكرة دي من من أقدار الله تعالى العزيبة يعني الحاجة منى حضرتك مسمية منابر النور ليه؟
الله اه يلتف جمعية حول منابر عرش النور.
الرحمن وناس على منابر من النور وناس آه، يغبطهم الملائكة وال- والشهداء لمنزلتهم من الله عز وجل سميت منابر النور وبفضل العلي القدير الجماعة بتاعتنا ما بيدخلهاش فعلا المتحبين في الله الحمد لله رب العالمين على فكرة ال- ال- اللي بي- بيدخل عند الحاجة منى يعني الحاجة منى عاملة جمعية اسمها منابر النور نعم.
سميتها منابر النور مخصوص عشان المتحبون بجلال الله نعم.
سبحان الله بيدي في ال- يعني في عند الحاجة منى الشيخ مصطفى العدوي بيدرس هناك. الشيخ سيد العفاني معظم المشايخ الكبار الحقيقة الشيخ امين الانصاري
ربنا يبارك فيك آه، آه، اخر حاجه الحاجه منى النهارده بتكلمني عليها ال- القرى اللي بتزورها الحاجه منى اخر مشروع كانت بتعمله انها بتبني فرن في كل قريه فقيره بتعمل فرن هناك ما شاء الله يبارك الله ما شاء الله اخر اخر اخبار الافران ايه يا على حاج ميزان حسناتك الحمد لله رب العالمين حددنا في كذا في كفر حجازي والرهاوي وفي الصف وفي اماكن كثيره من الفقراء نعمل الافران الرغيف اللي هو يرجع تاني لبشرن لاني لقيت الناس بتبكي ومره واحده متوسطه الحال بتقول لي انا بشتري بس عيش يا حاجه في ال- في الشهر ب 200 جنيه قلت ان الله وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها الله فقعدت ابحث بقى بفضل العلي القدير لحد ما يعني ان شاء الله هيجيبوا لنا تصاريح للافران ديت وربنا يا رب ي- ربنا يجزي يعني حضرتك كل خير يا حاجه منى واحنا سعدنا بحضرتك ايما سعاده الله يسعدك ونتمنى ان حضرتك تدعي لنا في قيام الليل الليله ان شاء الله ان شاء الله انا بدعيلكم من غير حاجه والله اليه ربنا يجعلكم جميعا من الاتقياء الاغنياء الاغفياء الله يبارك في ان شاء حضرتك يا الله حاجه منى ان شاء الله عليك.
جزاكم الله خير الله يبارك في ربنا حضرتك يبارك شيخنا فيك.
دكتور ربنا غريب يبارك بقى كنا حضرتك اتكلمنا ال- الحديث آه، اللي هو المتحابون في الله أو حقت محبتي للمتحابين فيه حديث المنابر آه، من نور آه، أولئك المتحابون آه، في الله والمتجالسون في الله والمتبادلون في الله الله آه، أيضا اللي في ظل عرش الرحمن ورجلان تحابا في الله نعم آه، لو جيت تبص لل- للصيغ في كل حالة آه، آه، تفاعل يعني أصلها تفاعل والتفاعل يقتضي الاشتراك اشتراك الطرفين يعني عشان نصل لهذا الأمر أحب الشيخ مسعد والشيخ مسعد يحبني أنا بحبك والله نكون نكون في- عشان أصل فيه حب من طرف واحد يعني مثلا
ده في الافلام العربي بقى يا دكتور غريب ده مش عندنا احنا ما.
لا وفي يعني مثلا على سبيل المثال واحد مثلا زي الشيخ محمد او الشيخ آه، يعقوب او الشيخ آه، ابو اسحاق آه، يعني طوب الارض بيحبوه ما شاء الله واخد بالك انما مين اللي هم بيحبوه قله طبعا نعم.
فانا اقصد يعني عشان يكون ال- ال- المثوبه دي من التحاب وهو الاشتراك اشتراك الطرفين يكونوا الاثنين في ظل عرش الملك طب حضرتك يا دكتور غريب دلوقتي يعني أنا حينما أرى شخصا صالحا زي حد من حضراتكم كده لا مؤاخذة يعني في, في إني وقفتك لا يا دكتور آه، غريب بس عشان أكمل الفكرة اتفضل فأنا لما أشوف واحد صالح ده مشروع بالنسبة لي مم.
إن إيه- إزاي مشروع أنا عشان عايز الثلاث حاجات دول آه، آه، يعني ينبغي أن ألهث خلفه لأجعله يحبني الله يعني أنا حبيته خلاص أبذل كل ما أستطيع لكي يحبني عشان ناخد بإيدين بعضنا ونحظى بالثلاث حاجات الجميلة في ظل عرش الملك على المنابر من نور وجبت أن يحبنا ربنا سبحانه وتعالى وكمان اوصى قرى الايمان أو سقرا طب آه، يعني يعني يا اخواني يعني آه، قبل ما نرجع نستأنف الأسئلة الأخوية ال- يعني ملف آه، مثلا يقول لك السلفيين والإخوان آه، آه، يعني نصوص الإخوة دي كله يعرفها بس كله بيسقطها على اللي بيشتغل معاه آه طب ال- القضيه ديت نكسرها ازاي عايزين نبقى حاجه واحده زي ما الصحابه رضوان الله عليهم كان حاجه واحده ما كان في عمرو بن العاص السياسي الفذ زي يعني اخواننا في الاخوان المسلمين مثلا وكان في مثلا ابن عباس العالم الفذ زي يعني م- وكانوا عس- حاسين انهم حاجه واحده يعني حضرتك الشيخ مسعد يعني تقول ايه في هذه القضيه الأع- يعني ممكن تلاقي بعض اعمال دعويه داخل تيار واحد زي طارق السلفي مثلا بس برضه مش قريبين من بعض يعني حضرتك تقول ايه في هذه الازمه نكسر الازمه دي ازاي آه، بالتجرد إلى الله عز وجل إذا تجرد الجميع في العمل لله عز وجل خلاص يعني تعالت النفوس عن هذه السفاسف إذا كنت أنا أعمل لله عز وجل ما يهمنيش أن الحق يصل إلى- إلى الناس من خلالي أو من خلال الدكتور غريب أو من خلال الشيخ أمين يعني في كلمة يعني م- انتشرت وذاعت وشاعت مش مهم مين اللي يشيل الراية المهم أن الراية تفضل مرفوعة على طول احنا كلنا نشتغل لله عز وجل وحوالينا أعداء من شياطين الجن والإنس شغلهم الشاغل أن يعني يهدموا هذه الأخوة أن يهدموا هذه العلاقة وعلى رأسهم الشيطان الرجيم وكل أعدائنا فأخويا م- ينتمي للتيار السلفي أخونا بينتمي لتيار الإخوان المسلمين كل المرجعية في النهاية واحدة كل في النهاية يريد الإسلام لكن هي رؤى وانت دايما بتضرب مثل بيعجبني قوي بتقول ان آه، مثل هذه التنوعات كمثل آه، قوم آه، جاءوا بهم وعصبوا أعينهم ودخلوهم في ده غرفة مثلا الفيل ده بتاع مشايخنا بس احنا بنقوله على الفيل فكل واحد حط ايديه على الفيل فده حط ايده على ودنه وده على ديله وده على رجله وبعدين طلعوهم اوصفوا لنا الفيل فده قال والله ده حاجه ليها كده خرطوم طويل وده قال حاجه في النهايه كله بيصف الفيل فاخواننا في التبليغ اخواننا في الاخوان اخواننا في التيار السالف كل في النهايه يريد الاسلام ولازم ندعم هذه الاخوه حتى يكون لنا شأن سيدنا علي بيقول كلمه عجيبه رضي الله عنه.
بيقول الرجل بلا أخ كشمال ليس لها يمين سبحان الله يعني اللي عايز يمشي لوحده ده إنسان أكتع بذراع واحدة وشمال وأنت تعلم أن الشمال لا يعول عليها كاليمين سبحان وكان الحسن البصري يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا أخوك في الله أحب لك من زوجتك يفترض كده قالوا وكيف ذلك قال أهلونا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة ما شاء عشان كده الله.
عشان كده احنا بنقعد اكتر ما بنقعد مع اخواننا اكتر ما بنقعد مع اهالينا وهو ده السبب اللي بيخلي اهالينا تكره الاخوه تكره اقربها امبارح انت خدت ليلك انا دعوتين بتقالي اخواني اول ما بيسمعوا يتصلوا بحد انت مع مين اه دكتور حازم طيب ان شاء الله بقى تقولنا بكره ان شاء الله خدت لك دعوتين كويسين امبارح ده بسبب من المرض.
آه، اه طبعا امال مش انت اخرتني امبارح انا شيخ امين خدت لك وانت دعوه خدت لك دعوتين برضه
انا عايز اقول احنا بنحب بعض في الله من من على بعد كده لكن لما ربنا عز وجل اكرمنا احنا واخواننا غيرنا الشيخ ايمن صيدح والشيخ كما ذكرت الشيخ هاني الأسماء.
حلمي و- والشيخ هاني حلمي والشيخ محمد الصاوي والشيخ محمد والشيخ مازن بسيوني.
السرساوي والشيخ محمد بسيوني كل هؤلاء لما خرجنا مع بعض في آه، مؤتمرات بعد الثوره ايه ايه الموقف اللي ما تنساهوش يا شيخ مسعد قبل بقى ما فضلت الشيخ احمد جلال بقى ايه يقول لنا بقى ايه اكتر حاجه اتاثر بيها من اخوانه كده و يعني ايه الموقف اللي ما نساهوش في ايه؟
من اخوانك او لاخوانك او لحد من اخوانك معاك او لدكتور غريب مثلا او اه الدكتور غريب اه له مواقف كثيره طبعا الدكتور غريب رجل يعني رقيق القلب وتلاوته في القران الكريم هو رائعه عطرنا كده قبل ال...
اه قبل الحلقه الشيخ غريب بارك الله فيه طلع زجاجه عطر كده حلوه فقال لي انا عايز اعطرك بس خد بالك ده عطر ليس له رائحه فده يعني اللهو الخفي عطر بلا رائحه آه مش متذكر مواقف الان لكن آه وقتها يعني مره كنا في نجع حمادي مع بعض وبعد المؤتمر الحاشد الاف مؤلفه اخواننا ركبوا عربيه وسابوني لوحدي وجماعة الصعايدة انتوا عارفين بقى رجالة وحبايبي كدت أن أهلك بينهم الطاقية اتقلعت وده يشدني من الجلابية لدرجة, لدرجة واحد قال شيلوا الشيخ على الأكتاف
ربنا يبارك مع شيخنا الشيخ احمد جلال بقى
هو انا كنت عايز في البدايه بس آه، يعني فارق لغوي يسير كده اتفضل آه، في اخوه وفي اخوان امم آه، ابو حاتم بيقول اجمع اهل البصره على ان الاخوه في النسب والاخوان في الصداقه الله آه، ولما جيت خدت المعنى ده كمعنى لغوي وانا بقول دلوقتي مدرسه البصره كلها اجمعت على هذا المعنى الاخوه في النسب والاخوان في الاصدقاء في الصداقه وجيت رجعت ال- الاصل ده للقران فوجدت ان ربنا سبحانه وتعالى قال انما المؤمنون انما المؤمنون اخوه ولم يقل اخوان الله آه، ولما جيت زي بصيت ما قال اخوه يوسف بالظبط يعني اه يعني سبحان الله يعني وكأن ربنا بيقول ان الشيخ امين ده اخوك من النسب قبل ما يكون اخوك صداقه ومحبه لا اخوك نسب واخد حضرتك المعنى ولما جيت بصيت للمعاني العامه في القران والسنه وجدت ان المعنى ده قائم ان هو مش اخويا بقى لا ده في معنى اعلى من كده ان الشيخ امين نفسي مش معنى الشيخ امين يعني وحضرتك ايوه ما يعني كل اخواننا طبعا وحضرتك نفسي يعني ربنا بيقول ايه فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم الله. على اهل البيت نعم.
لا فربنا جعل اهل البيت انا ربنا سبحانه وتعالى برضو في القران قال ولا تلمزوا انفسكم الله انفسكم يعني اللمز والعيب فما تعبش اخوك يعني لانك كل لعبت الحب أخوك.
ده في ديننا يا شيخ احمد متخيل حضرتك باي طبعا طبعا يعني كل الحب ده في ديننا واحنا كده سبحان الله إيه، ولا تلمزوا انفسكم اي لا يعب بعضكم بعضا فربنا نزل اخويا انا الله.
آه، حتى كان بعض السلف خد المعنى ده وكان بيقول والله لا تتم المحبه حتى تقول لاخيك يا انا الله شفت المعنى الله.
إيه، انت انا وانا انت احنا الاثنين واحد فرد واحد سبحان الله عاش السلف حديث رضوان الله حتى عليهم يحب ل- لأخيه ما يحبه بالظبط لا لنفسه.
يؤمن احدكم حتى يحب الاخي ما يحب لنفسه آه، حتى سبحان الله السلف لما عاشوا مع المعنى ده حتى كان مظلوم هو حاسس ان هو آه، الشيخ امين النهارده هيعزمنا على العشاء ان شاء الله ولا ايه والله انا على الهوا اخوه امام اللي هي دي نتيجه دي خلطت على لكاتب الحق ده ابو بكر كان كده واحد من السلف بيقول والله انني لاطعم اخي اللقمه وأجد فاجد حلاوتها في فمي جميل ما شاء الله انا باكله فاجد هذه الحلاوه في فمي ده المعنى اللي نفسي ان هو دايما يكون موجود بين الناس أنا عايزك تحب المعنى ده مع الشيخ أمين خلاص ان شاء الله خلاص هو انا أنت لا بقى- يعني يلقمك اللقمة خلاص هنتعشى الليله دي خلاص علشان كده انا حبيت دايما في المعتكفات آه، ان ساعه الفطار آه، انا طبعا ببقى اخر واحد باكل مع الشباب انا قاعد بتابع الشباب وكده فبحب دايما في المعتكفات اللي هي المدارس التربويه الصغيره دي ان انا دايما والشباب بيفطروا ان لازم كل واحد منهم بياكل آه، اخاه الله ده معنى مهم فانا عايز اقول ان الحب والتود بين الناس من اعظم يعني انا بتكلم لما بتكلم عن الحب انا بتكلم على تاني اهم قضيه في الاسلام اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم اول قضيه اهتم بها النبي في المدينه كانت المسجد تاني أكبر قضية اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم آه، المحبة والمودة والمرحمة ربنا يكرم حضرتك يا احمد معلش يا شيخ امين بقى في قضايا خطيره جدا عشان يبقى كلامنا عملي في قضيه خطيره جدا انا نفسي عانيت منها يعني ويمكن الايام اللي فاتت اول مره آه، ايه احس ان يعني بدات تتضح شويه ال- الاخوه عندنا ان احنا نقعد ال ال الاخوه عندنا ان احنا نقعد آه، طب معلش طب احنا معانا مكالمه وبعد كده ننتقل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، جزا الله ف- فضيلة الشيخ حازم شومان خيرا على هذا اللقاء الطيب آه، ويزيد.
وأرحب بجميع مشايخ الحضور وبداية أشكر قناة الرحمة ممثلة في قائدها الأستاذ محمود حسن جزاه الله خيرا وجميع العاملين بها على أن أتاحوا لي الفرصة التحدث فجزاكم الله عنا خيرا بداية آه، يعني أحمد الله عز وجل على انتصار الإسلام آه، الحمد لله في مصر إن شاء الله يمكن للإسلام وأهله يا رب.
إن شاء الله ت- ت- يعني إن شاء الله يحكم الله فينا شرع إن شاء الله رب العالمين آه، كذلك آه، أنا أنتهز الفرصة جزاكم الله عنا خيرا آه، بما أنكم تتحدثون عن الأخوة آه، فأنا يعني آه، أحمل رسالة من أهلنا أحبائنا في الشام إليكم فيعني الشام.
نعم سوريا نعم في من سوريا نعم.
آه أنا أجد أن آه، كان آه، الشيخ آه، أسأل الله أن يطول عمره ويحسن عمله إسماعيل هنية آه، كان يق- آه، يقول آه، بعد الحرب بعد معركة الفرقان الحمد لله الذي كان يصبرنا بكم كان أشد شيء آه، علينا آه، آه، هدير الطائرات وكان أس- أس- أس- أسعد شيء يثلج آه، صدورنا وي- وي- ويبشرنا بأن النصر قادم هو دعاء المسلمين لنا في كل مكان فأنا لا أجد لا أجد وربما يعني أجد ولكن ق- نادر نادر أن يتحدث الإنسان آه، أو يتحدث المسلمون أو يتحدث الدعاء تحدثوا لكن وللأسف يعني ال- الآن آه، حماه أبيد هناك في في سوريا كثير من الأحياء أبيدت بالكامل بالكامل أنا أريد أولا فضيلة الشيخ حازم جزاك الله عنا خيرا أو المشايخ الموجودين عند فضيلتك أن يحدثوا الناس من هم الشيعة النصيرية ولو سمحت لي فقط أن أعرف آه، يعني ببعض آه، عن هذه الفرقة آه، وماذا فعل حافظ الأسد ورفعة الأسد بسرعة إن شاء الله في خمس دقائق آه، ثم أبين حاجة إخواننا هناك إخواننا يقولون أين أنتم يا أهل النخوة في مصر هم است- استنجدوا ب- بطوائف أهل الأرض جميعا حتى كافرهم ولكن للأسف يعني أنا أريد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا يا رب اللهم آمين فممكن تأذن لي
اتفضلي ربنا يكرمك يا اختي يا رب طب شيخنا الشيخ مسعد يعني يعني اهلنا في سوريا واحبابنا في سوريا يعني هو فقط بسرعة جدا أقول آه، مؤامرات الشيعة النصيرية في دقائق معدودة إن شاء الله يعني هقول لحضرتك حاجه يا النصيرية- اختي معلش ربنا يكرمك احنا يعني فضيله الشيخ مسعد هيعلق على الشيعه النصيريين يعني ابن تيميه قالهم اكثر من اليهود والنصارى اللي هم بشار الاسد منهم أنا فقط لا في تاريخنا المعاصر أريد أن أعرف بمجزرة حماس سورية أو مخيم تل الزعتر أو مجزرة سيدنا تدمر أو مجزرة آه، جسر الشغور فأنا أريد أو مجزرة مدينة هانون في حلب فأنا أع- أريد فقط بالله عليكم بينوا هؤلاء من هم هم لأن جرائمهم الناس يظنون كثيرة أنه جداً.
تداخل يعني يعني حرب داخلية فقط لا يظنها أنها من ناحية الاعتقاد ونصرة نصرة أخي المسلم هناك الآن يعانون من نقص حاد في الطعام نقص حاد في الشراب نقص حاد في الأنفس لا يجدون أحد يناصرهم إلا الله وصدقوا إذ قالوا من لا غيرك يا الله فبالله عليكم بالله عليكم أريد أن تفعلوا حتى النصر كما ربنا كانت ينصركم يا غزة رب.
حتى النصر أريد يا سوريا اختي اسالك حتى سؤال معلش اسالك سؤال هي يعني مصر مفتاح التليفونات بتاعتها 002 اه، تعرفي مفتاح تليفونات سوريا
آه، ان شاء الله لو اردت ان شاء الله احضرها لفضيلتك ان شاء طب يا ريت لو تجيبه لنا بحيث ان ت- يعني تجيب لنا مفتاح تليفونات سوريا وتجيب لنا ال... ال... ال... يعني الرقم بيبقى كام رقم بحيث ان كل المصريين يتصلوا باي حد من اخوانهم في سوريا يثبتوه انا اريد البرامج البرامج لا حاضر.
نسكت لا نسكت لانها مثل تماما مثل آه، غزه بل اكثر من غزه حاضر يا يعني غزه أختي.
كان معاها كل العالم لكن الان انقلب انقلب وصدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عليه يقول لا الصلاة يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم فاريدكم بالله عليكم بالله عليكم لا نستطيع النوم من اجلهم والله لا استطيع ماذا افعل ماذا في وسعي أنا امرأة أريد من الرجال أن يفعلوا الكثير والكثير من أجل هذه ربنا من يبارك أجل هذه فيك.
الملحمة وإن شاء الله النصر لهم إن شاء الله الله يكرمك شيخ جزاكم موسى الله عنا خيرا حضرتك السلام عليكم.
ربنا يكرمك ويبارك فيك اتفضل حضرتك بقول آه، نحن مهما فعلنا نبقى آه، من المقصرين في حق إخواننا في سوريا وفي فلسطين وإحنا والله يا أختي الكريمة يعني نحمل الهم وقلوبنا تدمى لما نراه من هذا المجرم الذي ورث الإجرام كابر عن كابر وأنا دايما بقول أشد حكام العرب إجراما ثلاثة بشار الأسد الذي ورث الإجرام عن أبيه النصيري والقذافي وزين العابدين أراحنا الله من اثنين وإن شاء الله يريحنا رب العالمين من هذا المجرم الثالث امين يا رب آه، أنا تكلمت يا أختي في حلقة من أكثر من شهرين ثلاثة عن أهلنا في سوريا تحت عنوان رسالة إلى أهل سوريا وجئت بمشاهد للدمار والقتل عايزين نفعل ده يا وكذا شيخ مصعب.
لكن نكثر من ده وأنا يا أختي قلما يفوتني يعني درس أو خطبة جمعة أو لقاء إلا وأدعو لإخواننا في سوريا يعني لو خلنا في مجلس الشعب يفعلوا الموضوع ده.
يفعلوا ده والله يا أختي الكريمة والله لو فتح الباب لكي نخرج وننجدكم ون- ون- ونقف معكم في سوريا لوجدت ملايين الملايين من شعب مصر هناك معكم في المحنة والله يا أختي لو فتح الباب والله العظيم لو فتح الباب للتبرعات لكم بالدواء والغذاء وكذا وكذا وكذا لوجدت المصريين في أول الصف يضحون بقوت أولادهم وبثيابهم شعب مصر شعب يحب الإسلام وشعب سوريا له خصوصية مع الشعب المصري الشام.
فأنا أهل الشام فأنا أسأل الله عز وجل ملائكة تضرب أن الشام ينتقم من بأجنحتها.
جزار الأسد يا رب، اللهم اللهم انتقم آمين.
من هذا المجرم اللهم آمين.
اللهم انتقم من هذا المجرم اللهم آمين.
اللهم أرنا فيه آية اللهم اللهم آمين.
أرنا فيه آية اللهم آمين.
اللهم انتقم من هذا النصير الكافر المجرم اللهم آمين.
الذي يحارب دينك يا رب العالمين آمين.
النصيريون كفار وابن تيمية قال هم أكفر من اليهود والنصارى ويعتقدون أن عليا هو الله ويعتقدون أنه يسكن السماء وأن الرعد آه، آه، تبسمه صوته وأن البرق تبسمه هؤلاء من أكفر خلق الله أسأل الله أن يريحكم منهم يا رب ربنا يكرم حضرتك شيخ مصالح كنا مع فضيله الشيخ امين الانصاري إيه وكنت عايز اسال حضرتك يعني اكتر ما تاثرت بيه من اخوانك ايه بس يعني مع السؤال ده يعني في سؤال تاني برضه لحضرتك يعني إيه الاخوه ال- الاخوه على مستوى الملتزمين كلهم والملتزمات كلهم بل إيه كثير من الدعاء بيعتبر ان الاخوه ايه ان احنا نتعاون على عمل صالح نتعاون على مصالح انما ان انا جزورك مش هنشتغل اي شغل مع بعض في, في اي دعوه ولا في اي حاجه ساعه هنقضيها بس كده ود وصفاء بيعتبروا ان دي مش اخوه رغم ان دي عين الاخوه وده الجسر الاول اللي مفيش اي حاجه اي طاعه هتيجي بينا غير لو الجسر ده موجود فحضرتك توقف في السؤالين دول اكثر ما تاثرت بيه من اخوانك وايه يعني نحب بعض حتى لو هناخد من وقت بعض
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله انا هتكلم عن السؤال الثاني الاول طيب.
اللي هو مساله المحبه دي هو آه، اول حاجه هو في فرق بين الحب والود مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم فالحب هو آه، يعني معروف العاطفه المعروفه فان الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسكين فالحب معروف آه، لكن آه، لكن الناس كلها بتتكلم عن علاماته عن اثاره لكن ما يعرفوش ما يقدروش يقولوا ايه هو الحب تحديدا لكن في اللغه العربيه ي- ي- يقولوا ان الحب يا شيخ مسعد زي الحبه اذا وضعت في الارض تتفاعل مع الارض فتاخذ منها وتعطيها فتاخذ منها الاملاح والمعادن والماء وتعطيها جذور و... فبيحصل تداخل غريب وعجيب لا ينفك احداهما عن الاخرى فده الحب أخذ وعطاء اه لذلك النبي عليه الصلاه والسلام شبك بين اصابعه لما لما قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كجسد ال- ك- كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء وقال في الحديث الاخر الم- المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه يشد بعضه.
بعضهم متداخلين النبي عليه الصلاه والسلام لما قال مثل المؤمنين في تودي في تودهم التود الاول التود ايه الفرق بين الود والحب الحب هو ال- العاطفه المعروفه لكن الود هو دوام المحبه الله التي لا يغيرها شيء يعني مهما سمعت كم عن اخيك رقم
يعني مهما سمعت عن اخيك م- م- لا يمكن تظن فيه السوء مهما رأيت منه لذلك مثلا الإمام مالك لما لما واحد بيقول له قوى الله ضعفك يا إمام وكان مريضا فقال له لو قوى ضعفي لمرض لا- لما لقتلني نعم قال والله ما أردت إلا خيرا قال لقد علمت أنك لو سببتني ما قصدت إلا الخير وكان بيقول لو أن أحدا من إخواني سبني في أذن اليمنى واعتذر لي في أذن اليسرى معايا لنسيت ما قال الله يقول لا يمكن افتكر الكلام ده فهي المسألة بقى هي المسألة انت واخدها حب والتود يعني ولا تعاطف ولا تراحم ما هو احنا لما نيجي نصنف اخواننا لما نحط مثلا كل اخواننا كده قدامنا في ناس انا بحبهم وبودهم فعلا اللي هو ايه اول ما يقولوا لي فلان بيتصل بيك اروح مبتسم كده اقول ياه ده انا نفسي اسمع صوته واحد تاني آه، ده- اقول لا لا ده في عنده مشكله انا لازم اروح له بس ده لولا المشكله انا ما كنتش ههتم كده التالت اللي ما اقعد كده وافتكر واقول ايه لا ما ينفعش اسيبه كده ففي واحد يسعدني صحبته وواحد لا يسعني مخالفته وواحد ما اقدرش اسيبه لوحده الله جميل إن شاء الله خدت بالك دي الثلاث درجات الارتباط اعلاها طبعا الحب ليه الحب ده بيأسر الحب ده بيأسر يعني ايه ال- ال- القلوب بت- بتؤسر بالحب ويكفي ان الله عز وجل لما عاتب عاتب الناس على انهم يحبون غيره او مثله قال ومن الناس بعد ما عدد النعم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد أشد حبا لله فالحب ده لذلك برضو من من من جميل ما جاء في في دين الله ان من احب قوما حشر معه فانت بتحب ناس غائبين اساسا الناس ماتوا أيوة.
ولكن تخير في اي درجات تكون
الله.
انت بتخير تبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك ما فرح الصحابه بشيء بعد الاسلام مثل ما فرحوا عن حديث الحب المشهور لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق به يقول له انا بحبك وما اقدرش اوصل لك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من احب فساعتها اقسم انس بن مالك وقال والله إيه، ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث إيه، إني والله لأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو من الله تعالى أن يحشرني معهم ها وإن لم أعمل بمثل ما عملوا يا رب الشمال فدي ده دي, دي المسألة فمسألة التعاطف و- و- والتراحم دي حاجة والحب ده قصة تانية الح- لذلك هم جمعوا في حديث واحد ال- الود والعطف والرحمة لأن التلاتة مع بعض كل واحد من إخوانك له نصيب منها أعلاها طبعا الحب ما شاء الله ال- الحب ما بتسألش أنا بدي إيه ولا بدي لمين بالعكس أنت تضحي لمن تحب كأنك تأخذ منه صحيح يعني لسه الشيخ أحمد بيقول لا لو أطع يعني, يعني ت- الحب تضحية يا شيخ امين ما أنا هعشيكوا خلاص لا الكلابيه اللي حضرتك لابسها دي عجباني بصراحه انا انا شد نظري يعني تيجي على بيحضرني قدك يا هنا- دكتور حازم لا بس ممكن يا دكتور حازم بيحضرني هنا ان واحد قال لصاحبي اني احبك في الله قال كذبت قال ولما قال لو كنت تحبني لما كان لفرسك برقع فيه خيوط من ذهب وانت تراني البس المرقع الله الله طب أنت ترخبنا أنا
الله بس الاخر اللي بيقول ابو هريره اريد ان اخيه قال تعرف ما هو حق الاخوه في الله قال ما هو قال ان اكون احق بدرهمك ودينارك منك اللي في الله، جيبك يا شيخ امين يعني يا شيخ مسعد كلام يا جماعة يعني- كلام أكمل.
مترجم عمليا أكمل فقال له طيب آه، أن تكون أحق بديناري ودرهمي مني قال نعم قال هذه منزلة لم أبلغها يا أبا هريرة أبا.
يعني دي أخوة هتخسر يبقى ما ينفعش شيخ امين اكتر حاجه اثرت فيك كده من اخوانك كده انت ما شاء الله يعني ايه يعني ما شاء الله لا ده العاطفة كلها بقى والحب اه اه كله.
يعني لا والشيخ امين ما شاء الله بي- والله كتير كل إخواني ليهم أفضال علي وليهم معايا مواقف كبيرة جدا اي حد يا شيخ امين يعني سواء مع مع حد من الموجودين دكتور ايوب الشيخ موسى الشيخ احمد يعني- حد من بره الشيخ علي قاسم الشيخ هاني حلمي الشيخ كتير والله جدا يعني مثلا اضرب لك مثل يعني مثلا من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا الشيخ مسعد قبل ما نلتقي خالص وقبل ما نتقابل آه، كده ناس اتصلوا بيا كان هو على قناه الناس فناس اتصلوا بيا قالوا لي الشيخ مسعد النهارده كان بيتكلم عن حاجه معينه وقال آه، ان انا آه، تعلمتها لا ربنا يكرمك كده انا بقى.
والله ما اقصد نعم.
آه، فقالوا لي ان هو آه، الرجل جاب حاجه معينه ك- كلام معين وقال ان ده كتابك من كتاب امين الانصاري كتاب قل مع الكون لا اله الا الله وقال وقال من يعني من باب رد الفضل لاهله وك- الكلام ده حببني فيه من قبل ما اشوفه الله سبحان الله آه، والله دي من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا يعني آه، برضو آه، الحقيقه اللي بيأثر فيها جدا الدكتور غريب دايما يؤثرنا عن نفسه لما نبقى في المؤتمرات اه آه، ممكن مثلا انا اخد الوقت بتاعه كله معايا هو بيسرج على نفسه بس بيؤثرني على نفسي بس المهم ما انت رجعش يزعل بعد انت كده مثلا انت انت برضه ليك انا مأ- متاثر يعني في حاجات انا اتاثرت بيها منك جدا يا دكتور حازم كتير ولا طبعا طالما يا يعني.
شيخ أمين يعني ولا طالما دكتور حازم آه، يعني الحقيقه يعني مره كنا رايحين آه، في احد الخطب وهو كان آه، رايح كان هو خطيب الجمعه ف آه، واحنا كنا رايحين في حفله في المكان ده كنا لازم كلنا نروح يعني آه، وهو كان الخطيب فطلع جزاه الله خيرا وبدا الخطبه وحمد الله واثنى عليه بعدين والله آه، قال والله انا استحي ان انا اتكلم وطبعا وشيخني ورفعني وجزاه الله خيرا قال وشيخ امين الانصاري آه، ده، آه، قاعد آه، آه، تحت انا والله ما انا مكمل التعريف دكتور حازم هو تلاقي كان التعريف محضر دكتور حازم كويس.
لا لا كان محضر كان محضر وكانت خطبه يومها انا مش ناسيها خالص حتى هو قالها بعد ال بعد ال يعني الناس طلبوا منه ان هو بعد الخطبة.
بعد يقول الخطبة.
الخطبه بعد ال بعد ال بعد ما انا خطبت هو بقى خطب الخطبه بقى قالها في درس وكانت يومها كان كان عن النبي عليه السلام لما كان الهجره كانت الهجره كان هجره النبي عليه الصلاه عليه والسلام الصلاة والسلام. عليه وشرح ساعتها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال آه، وه- كانت كانت جميلة جدا يعني ربنا يبارك في عمرك يا شيخ امين احنا بس ايه يعني كتير جدا اه مع الشيخ امين ما شاء الله دكتور احنا عشره عمر بقى ده يعني ربنا يبارك لو فيك.
حكينا ده عايزه قصه يعني حلقات لوحدها دكتور غريب آه، يعني كل ما النبي عليه الصلاه والسلام بيذكر كلمه اجتماع لازم تلاقي ثواب عظيم جدا في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله نزلت الرحمه والسكينه والملائكه وذكرهم الله في من عنده اجتمع عليه وتفرق عليه في ظل عرش الله آه، يعني يعني ايه يا دكتور غريب اللي في قلبك تجاه انا عايز اسالك اسئله كتير جدا يعني يعني ايه اللي في قلبك تجاه اخوانك ايه اللي تحب تقوله لاخوانك ايه اللي تحب تنصح بيه اخوانك ايه اللي تحب انك انت يعني توسم بيه في ال... يعني انا يعني في فهمي يا اخوان يعني في فهمي في خريطه الاسلام تاني اخطر قضيه في الاسلام بعد قضيه الصله بالله الصله ببعض نعم
آه، اولا انا بس ليا ف- بالنسبه لمساله الود آه، او الود آه، دي ف- فيها فيها معنى تاني يعني ذكروا بعض اهل العلم قالوا الود هو صفو المحبه يعني هو درجه من درجات المحبه بس أعلى.
المحبه الصافيه المحبه الخاليه خالصة.
عن الاغراض خالصة عشان كده لما ربنا عز وجل آه، م- م- كان من أسمائه الودود سبحان الله.
وفسره ابن عباس قال الودود حبيب.
الحبيب نعم الله نعم.
بس الحبيب مش مش من أسماء ربنا صحيح يعني استعملها ابن ع- ابن عباس من باب بس التفسير عشان يبين للناس وطبعا الحبيب أي ال- المحبوب آه، آه، آه، ال- الذي يحب يعني لها البعدين زي الودود برضه يود عباده ويوده عباده يحب عباده وعباده هم يحبوه يحبون بمعنى كلمة ال ال سيجعل إن- له الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا وسيجعل الرحم- لهم الرحمن ودا دي دي فيها ثلاث معاني بعد ما جمعت ال- الأقوال اللي فيها ثلاث ايه بقى يا معاني دكتور غريب اتفضل إيه؟
كلنا سوقتنا يعني طيب حاضر حاضر هقول آه، سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيجعل الله تبارك وتعالى لهم محبة في قلوب الصالحين سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيجعلهم يحبونه آه يعني يعني وعلى فكرة من من أعظم نعم الله على العبد أن ييسر لك أسباب محبته يعني يعني يعني وحاجة ممكن تلاقيها كده آه، آه، ماشي في طريق قابلت الشيخ أمين كلمنا عن ربنا حبيت ربنا من الذي يسر لي لقاءه ومن الذي أجرى الكلام على لساني ومن الذي فرغه برغم أنه بعدها مسك الساعة قال الله عطلتني بس ربنا وقفه عشان يكلمنا عن ربنا هو ما حصلش بس لا انا بت- ب- بتصور يعني يعني هي بت- بتيجي كده خدت بال حضرتك الودود اللي هو المعنى الثاني بقى اللي, اللي, اللي ربنا عز وجل بسبب الاعمال الصالحه يحب عباده الله سبحانه وتعالى إيه يا رب- ولو لم يكن في العمل الصالح الا هذا والله لكفى ان انا لما من من اعلى المثوبات اللي عيني عليها لما بصلي لربنا وبسجد لربنا وبدعو ربنا اللهم اجعلها خالصه يا رب لوجهك ان ربنا عز وجل يحبني ان دي من اسباب الاسباب التي تجعل الله عز وجل يحبني ربنا ده كفايه قوي دي ايوه والله العظيم كفايه جدا ده حبيبي والله دكتور كريم اتفضل الله- حضرتك الله كمل يرفع ده انا بس منفعل الله يكرمك فانا بقول مساله آه، من من اهم الاشياء ان ان يشاع بين المسلمين الاخوه العامه ان احنا كلنا بنحب بعضنا كلنا نحب بعضنا مش بس مسألة تبليغ ولا إخوان ولا سلفيين ولا آه، آه، م- ب- بشتى أماكنهم آه، لا الحب حب عام أحبك لأنك مسلم ما شاء الله احنا آه، آه، يعني كنت لسه في درس الوقت في المدرشين ناس طيبين جدا وعايزينكم يا مشايخ يعني عزموك على ايه بقى يا دكتور غريب عزموني عزومه ان شاء الله يعني الشيخ امين يسر ربنا يجعلها في ميزاننا ان شاء الله طب فضيله الدكتور يعني حضرتك ايه, إيه, إيه انا معلش انا اسف انا عايز ايه بقى اتفضل.
لان احنا دلوقتي في ال- في الدقائق الاخيره في الحلقه انا عايز اسال اسئله سريعه بس تكون الاجابات ايه سريعا إيه، الإجابات سريعة و- وفي الهدف يعني مسددة إن شاء الله فضيلة الشيخ مسعد بداية التزام حضرتك كانت إزاي؟
أنا التزمت يعني آه، كعادة الشباب قبل آه، يعني أثناء الامتحانات كنا نصلي من الصغر من ابتدائي أصلي شوية وأقعد شوية و... لحد آه، ما بد- وضعت قدمي على الطريق بعد الثانوية العامة بدأت أطلب العلم وأتعلم وكانت أول خطبة جمعة خطبتها وكان عمري تقريبا سب- 18 سنة ما شاء الله وكانت ليها حكايه يعني انا قاعد في المسجد فوجئت بالاخ بيقول لي انت بكره خطيب الجمعه قلت له ما اعرفش قال لي انت بكره خطيب الجمعه خلاص فانا فرغت خطبه للشيخ آه، كشك كلها عن سيدنا سعد بن ابي وقاص عارف بقى الشيخ كشك ده اسد المنابر وما شاء الله يعني ساعه ونص بيتكلم عن سيدنا سعد ويعلق المهم فرغت الخطبه وطلعت على المنبر قمت قاعد فالمؤذن قال لي قوم قل السلام عليكم ورحمة الله فقمت قلت السلام عليكم ورحت بعد ما فرغ من الأذان بدأت أخطب الخطبة بتاعت الشيخ كشك الخطبة كلها الساعة ونص قلتها في ربع ساعة ورحت قاعد ما بقتش عارف أقول إيه فطلعت الخطبة الثانية قلت وهذا طلعت الخطبة الثانية قلت وعندي موقف لأبي بكر الصديق وهذا موقف لعمر و- لحد قعدت يعني رسمها وارقع في الخطبة كده بس كانت الناس مبسوطة قوي وحلوة وقالوا خلوا يعني عايزين الراجل ده عندنا على طول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يكرم حضرتك يا شيخ أحمد جلال آه، يعني أول مرة طلعت على المنبر كان إحساس حضرتك إيه؟
آه، هو ما كانش ظاهر آه، ما كان ما كنتش كان كانت احاسيس كلها داخله في بعضها بصراحه يعني هو ما كانش احساس لو واحد وشك حمر الوقت المال وقتها ما حصل يعني هو كان حوالي 50 60 شعور كده دخلوا كلهم في بعض بين الخوف والرهبه والهلع و...
لا لا وعايز لا لا.
افتكر حاجات حاجات يعني انا كان يعني الشيخ مسعد بيقول هو فرغ شريط انا جبت يعني انا ازهري وكده فانا عملت خطبه من 18 ورقه يعني 18 ورقه فلوس كاب كبيره كده ده محضر ده محضر مش خطبة
وبعد كده ما شاء الله يعني طلعت 12 دقيقه ونص بالظبط ونزلت
10 ورقات في الدقيقة إن شاء الله لا قوة إلا بالله يعني سبحان الله يعني كان كان خوف غير طبيعي وهلع غير طبيعي ولكن الحمد لله يعني بعد كده الإخوة ربنا- تتشجع وتتقدم في الدعوة ده طبيعي طبعا ان شاء الله تتقدم تجتهد تجتهد ربنا يرفض يعني سؤال سريع يا اخوان دكتور غريب يعني ناوي تعمل لنا ايه بعد الحلقه يعني ناوي يعني تقدم لاخوانك إيه بعد الحلقه ان شاء الله هو يعني يعني تعزمنا أدعيكم.
مثلا ت- ت- يعني انا ما كنتش ناوي انا ما كنتش ناوي على حاجه بصراحه يعني ب- ب- محدده بس ممكن تعطرنا بالعطر اللي بغير لا رائحة.
لا مش عطر بقى يعني مش عطر انا ممكن بس يعني لو يعني بعد اذن الشيخ امين يسمح لنا لا لا أعزمكم لا على- خلاص العشاء عندي خلاص ال- خلاص والله انا يعني تذكرت حاجه آه، كنت ناوي عليها ان شاء الله ان في معايا شويه كتب هدي لكل شيخ منكم مجموعه كتب ما شاء الله ربنا يكرم حضرتك يا يعني- شيخ دكتور غريب طيب آه، احنا دلوقتي في الدقائق الاخيره يعني ايه آه، آه، يعني هل في من رساله من مشايخنا ربنا يبارك في حضراتكم يعني آه، رساله في مساله الاخوه والتسامح قضيه السلفيين والاخوان آه، يعني انا شايف ان الكلام برضو حتى عن الاخوه والتالف حاجه يعني يعني انا الايام دي انا تقريبا ثلاث ارباع وقتي سبحان الله يعني يعني احساس في قلبي كده غصب عني ازور اخواني بدون اي يعني انا اول ما ازور اخويا مثلا او بعض اخواني او بعض اخواننا من الدعاء انا مش جاي لاي مش بلاش نتكلم فيها شغل بلاش نتكلم فيها دعوه انا يا اخي بحبك انا جاي اقول لك ان انا بحبك مش النبي عليه الصلاه والسلام قال اذهب الى بيته فاعلمه انك تحبه نعم.
يعني مش بس اعلمه انك تحبه ده في حديث اذهب الى بيته يعني تكبد المشوار يعني يعني ف, ف... ايه المانع يا اخواني ان يبقى بيننا ثقافه ما بين الملتزمين والملتزمات ان انا امسك التليفون نص ساعه او لو ما فيش رصيد قوي يبقى 10 دقايق او لو ما فيش رصيد خالص يبقى 5 دقايق فيش رصيد يا اخي امس دات وخلاص احب اخواني في الله واتواصل انزل النهارده هزور فلان وفلان وفلان ها يعني يعني فمشايخنا الكرام يعني رايكم ايه في يعني ايه خطه العمل اللي انتم بتوصوا بيها يا اخواننا وسواء من الدعاء او من الملتزمين في هذه المساله ان احنا نجتمع يا اخواننا مش لازم شغل مش لازم نجت... الاخوه ما بتجتمعش او الناس يعني في شيخ كبير فهم جايين عشان يشوفوه وبعد كده يتفرقوا او في عمل معين او شغل معين او مثلا في حاجه في الجهاز السياسي او او الدعوه يجتمعوا بعد كده يفترقوا او ما هوش لاقي حاجه يعملها لا ازاي يبقى عندنا فكر ان احنا احنا بنحب بعض انا وقتي ليك قال لا ازاي يا اخويا سيب اخويا زعلان وانا قاعد ازاي يبقى عارف ان الدكتور غريب عنده مشكله وانا عادي وبفكر مثلا في مشاغلي وحياتي انا لازم افكر فيكم قبل ما افكر في نفسي واؤثركم على نفسي ده كلام حقيقي واقعي وافكر في الشيخ احمد جلال قبل ما افكر لما افكر في الشيخ امين الانصاري ومشاكله قبل ما افكر في مشاكلي وافكر في اولاد الشيخ مسعد انور قبل ما افكر في اولادي يعني انا قبل الحلقه مثلا بنتصل ب يعني محمد ربنا يبارك فيه بقى يعني ان شاء الله يبقى دكتور محمد بقى ابن الشيخ امين الانصاري والله انا يعني ممكن ما فكرتش اتصل باولادي مثلا انما هم باولاد اخواني بيحبوك جدا إيه؟
بيحبوك جدا بيحبوا يشوفوك الله يكرمك يا شيخ امين يعني ايه ن- ن- يعني ليه مثلا ليه يا اخوانا ما نبقاش كده ما- اتفضلوا حضرتك شيخ امين ايه جاوب على السؤال الحمد لله شوف يا اخواني ابتداء يعني هو اقدام بلا حب لا تسير نسمات بلا حب لا تطير الكلام الجامد ده جيش بلا حب مهزوم أقدام بلا حب لا تسير نسمات بلا حب لا تطير جيش بلا حب مهزوم قلب بلا حب صاحبه محروم اللي ما بيعرفش يحب إخوانه ما بيعرفش يحب ربنا لأن الاتنين متلازمين مع بعض مباشرة قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون أذلة.
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الحب بيسر الصعاب ما شاء الله والله بيسر الصعاب ومهما تتحمل م- م- مع- من إخوانك ما ما تجده ما- لا تجد فيه عناء ولا تجد فيه ألما ولا هما ولا غما مع إخوانك ل- لأن الله عز وجل يحمل كليكما ب- بحبكما لبعضكما إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وممكن الواحد يتقرب إلى الله عز وجل بتفريج كربة أخيه فتفرج كربته سبحان ويستره فتستر عورته ويطعمه فت- ف- فتشبع جوعته جزاهم جزاهم هي دي كده هي هي المسائل كده اما المساله يا انا بقى نفسي نفسي انا عايز انا اللي اتعلم وانا اللي اتكلم وانا اللي ارفع وانا اللي اخذ وانا يا اخي سبحان الله من اعطى لاخيه اعطي الله.
ومن رفع اخاه رفع الله.
و- ومن ومن دعا لاخيه اجيب له بمثل ما دعا له الله. الله.
وهكذا هي دي المسائل كده يعني عطائك لاخوك ده يعني ده- ما انساش موقف دكتور غريب معايا ايام ما كنت هعمل عمليه في الاحبال الصوتيه نعم ربنا يكرمه وقوم القضيه وانتوا ساكتين ازاي موقف الشيخ احمد جلال لما كنت اعمل برضه حاجه كده في الكلى وتعبان و- وهو جاي ومضيع يوم كامل يوم من حياه الداعيه دي يا اخوانا دي كارثه يوم من حياه الداعيه ديت يعني ممكن ما شافش اولاده بقاله قد ايه ما قعدش مع زوجته بقاله قد ايه شيخ امين طبعا يعني ما شاء الله لو كنت اقول ايه يعني غمرني باخوته لا، و- ربنا يكرمك يا دكتور.
يعني ومستنيين بقى نشوف الشيخ موسى هيعمل ايه بقى يعني ادعي لك انا عايز اقول حته ربنا مهمه يرضى جدا عليك يا أستاذ حازم.
ان اللي بيعرف يحب في الله سبحانه وتعالى بت... بيت- بتنتقل معاملاته من شخص الى شخص لمعاملاته مع الله بمعنى انا عايز اكسب اخويا فاكسبه بايه بالله عايز انا تفرج كربتي فاستخدمها مع اخويا فافرج كربه عشان ربنا يفرج كربي واعينه عشان اعان ادعي له عشان اجاب أ- وهكذا الواحد طب بي- اخوك ده اخوك ده مين يعني السلفي ولا كلهم.
الاخواني ولا كلهم كلهم يا اخوانا كل أنا- المسلمين.
كل من قطع أنا الله هقول عز لكم- وجل.
هقول لكم على حاجه عجيبه هقول لكم على حاجه عجيبه آه، ال- ال- ال- المسلم الذي لا يستطيع ان يحبك فانت عليه شفوق وبه رفوق ليه لانه اللي ما بيعرفش يحب ده مسكين سبحان الله.
واللي مش لذلك اذا عصى الله فيك بان لم يحبك الله فاطع الله فيه بان تحب يعني عصى يعني عدم حبه ليك ده معصيه معصيه لا انا عايز اقول يعني عايز اقول يعني احنا محروم ده حبنا مسكين.
لكل الناس يعني ده انا هقول لك على حاجه ده احنا والأكثر في السبب الطاعة طبعاً السبب الحب أكثر الذي من الرسول.
يجعلني احبك انك مسلم ده انا هقول لك طب ايا مش كنت عارف هقول لك بقى.
على حاجه أنا هقول لك على حاجه لحظه يا دكتور طب اتفضل هقول لك على حاجه ده المشكله الكبيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سبب إن سبب ضياع الحب بين المسلمين هي المعاصي قال النبي عليه ما السلام تود اثنان، نعم.
ما تود اثنان في الله ويفرق بينهما إلا بمعصية أحدثها أحدثها أحدهما أحدهما.
طب هقول لك على حاجة أنا في مشاهدين بحبهم جدا ولم أرهم والله جدا بحبهم جدا اتصلوا بيا يقولوا كلام يعني مؤثر جدا أم دول لم نرهم شيخنا هو بس ال- يعني إيه، احبابنا في الله في الكنترول
لا خلاص بقى.
بيستغيثوا لما دلوقتي.
وصلنا ل- يعني دكتور غريب في كلمه في خمس ثواني حضرتك تقولها لنا خلصوا خمس ثواني يا دكتور غريب شيخ- انا اقول لا دكتور غريب حضرتك لا لا انا بقول انا انا عايز اقول ان احنا آه، مفروض بوجه كلمه لكل المسلمين ايوه ينبغي ان نكون على قلب رجل واحد الله كلنا آه، واقول بس لو تسمح لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ده هو سطر ماشي اتفضل قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم من حديث انس لا تباغضوا الله ولا تدابروا ولا تقاتلوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا جزاك الله خير شيخنا أنا أختم بس الجلسة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم ويبين خطورة المحبة في الله قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا الله ولن تؤمنوا حتى تحابوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم السبيل لمك- لكسب محبة الناس طاعة الله قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وكان الفاروق يقول عليكم بإخوان الصدق فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وإن رؤيتهم تفرح القلب نعم.
جزاك الله خير يا شيخنا شيخنا شيخنا عبد الله.
آه، آه، الحب مش كلمة الحب أفعال آه، على رأسها الدعاء لأخي أبو الدرداء كان يقول إنني والله وفي سجودي لأدعو لستين رجلا من إخواني أسميهم بأسمائهم آه، إمتى آخر مرة دعينا لإخواننا دعينا للبعض في الأمر الأول اللهم تب علينا.
الأمر الثاني كان بعضهم يقول والله إخواننا أحب إلينا من أهلنا فإنني إذا مت فإن أهلي يقتسمون أموالي وإن إخواني في جوف الليل يدعون لي الله.
وأنا في القبر جزاك الله خير يا شيخ.
محتاجين اخ مسلم يعني يفتكرني بدعوه صالحه يا جزاك الله خير شيخنا الشيخ امين
ايه إيه، في حرك يعني
آه لا احنا هو اخواننا في الله بيستغيثوا فانا عايز
خلصوا الخمس ثواني يا شيخ قال جبريل عليه السلام هم حديثين الحقيقة أنا بقى- فيهم كلمة الحب بس بتأثر بيهم جدا قال قال جبريل للنبي عليه السلام يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل وأن عزه في استغنائه عن الناس وقال الفضيل بن عياض كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت وعظا ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا أنس الله وحشه جزاك الله خيرا يا شيخنا آه، آه، لن تؤمنوا حتى تحبوا دي كلمة أول مرة كده أحس إنها كلمة رهيبة لن تؤمنوا حتى تحبوا كلمة عظيمة الحب يا إخواني في نهاية هذه الجلسة الحب عطاء يا شباب يا أخواتنا طبعا الإخوة مع الإخوة والأخوات مع الأخوات يعني الحب عطاء يا جماعة الحب انك تنت انك تفكر في مشاكل غيرك يعني اخويا الله يرحمه مستشار محمد العدل لحد دلوقتي قلوبنا مشروخه بموته كلنا لحد دلوقتي يعني انا ما كنتش بعتبر اخويا كنت بعتبر ابويا لما كنت اتكلم عن مشكله قدامه انا عارف انه مش هينام عشان يفضل يفكر المشكله دي تتحل ازاي كان محسسنا زوجة محمد جدا ندعي لها اه زوج الدكتور محمد جوده ربنا يبارك فيها ف- يعني مستشار محمد آه، العدل يا اخواني يعني الواحد اتعلم منه يعني ايه ان الد- وكلمه النبي غير العالم بالحب دي كلمته هو يا شباب يا اخواني يا اخواني فكر في مشاكل اخوانك نفكر في مشاكل بعض نفكر في هموم بعض نؤثر اخواننا على انفسنا ولو كان بنا خصاصه افكر في مشاكل اخويا ومشاكل بيت اخويا ومشاكل اولاد اخويا انزل يا جماعه الدنيا مش شغل احنا انتقل لنا في الدين انانيه اهل الدنيا في التعامل مع بعض ومصلحيه اهل الدنيا في التعامل مع بعض لا احنا عايزين يبقى الدين ده عطاء عطاء نعطي لبعض حتى يعني اخوك في مشكله اهم من درسك الدين لو الشيخ امين في مشكله انا اهم عندي من درسك الدين ان انا أخي احب لي من ان اعتكف في ال- في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام شهرا ال ال يعني يعني بهذه المناسبه بقى يعني اخواننا في سوريا آه، يعني اخواننا في الكنترول جابوا لنا المفتاح بتاع اخواننا في سوريا آه، مفتاح سوريا آه، صفر صفر تسعة ستة تلاتة صفر صفر تسعة ستة تلاتة وبعد كده انا ما اعرفش كام رقم بس هم قالوا بقى ايه يعني اضرب الارقام بعد كده إيه انا يعني ده كلمه قالوها لي انا يعني ما سالتش بالظبط كده يعني الموضوع ايه بالظبط وهل مفاتيح بلاد سوريا مختلفه عن بعضها زي ما كنا عملنا في غزه ايام زمان مع اخواننا في غزه انما يعني نحاول يا اخواني انا يعني نحاول نح- يعني مع اخواننا كده باذن الله لعل احنا نثبت قلوبهم 0 0 9 6 3 وبعد كده بقى تضرب اي رقم لو حد عنده علم اكثر تفصيلا في مفاتيح التليفونات بتاعه سوريا يا ريت يحطها على النت وينشرها عشان نتصل باخواننا نقول لها نقول لهم احنا معاكم احنا بندعي لكم الكلام الطيب اللي قاله الشيخ مسعد والله لو اتفتح الباب هتشوفوا الملايين من المصريين تحت رجلكم بينصروكم وهتشوفوا مليارات من مصر جايه بنؤثركم على اولادنا وعلى انفسنا فيها المفتاح بتاع سوريا تاني 00963 واتمنى من اخواننا يعني ايه اللي يتاكد من موضوع مفاتيح تليفونات سوريا ينشرها على النت باذن الله آه، اليومين اللي كنا يعني وعدناكم بيكو- بيهم انا والشيخ هاني حلمي الاسبوع اللي فات ان احنا هنشوف مسجد في القاهره ان شاء الله يكون مسجد معروف ونقعد يومين نعتكف فيه نقعد يعني ونستقبل اخواننا بقى من القاهرة او من اي مكان باذن الله يومين تربويين كده نحيي قضية التربية مرة اخرى ان شاء الله باذن الله قريبا جدا هنعملهم باذن الله آه، ربنا يبارك فيكم يا اخواني يعني نحاول نطبق بقى وجبة محبتي للمتحبين في والمتجالسين في يعني روح بقى زور اخوانك يعني انت واخواتك واتصل بيهم والمتباذلين في نطلع من جيوبنا وندي لبعض ونوصل بعض وال- آه، والمتزاورين في ونزور بعض يا اخواني ونبذل لبعض آه، آه، في ظل عرش الله والشيخ مسعد بقى وفضيله الشيخ امين الانصاري يعني نبقى ايد واحده كده ان شاء الله باذن الله كنت اتمنى ان يبقى يعني معانا كمان اخواننا من الاخوان المسلمين للاسف كنت بكلم يا دكتور عبد الرحمن البار بمكتب الارشاد ولكن ما يا ايه ما ما عرفناش نتصل بيه للاسف الشديد دكتور عبد الرحمن البر يعني و- ولكن احنا مع بعض باذن الله ومعاكم يا اخواني ربنا يبارك فيكم وربنا ينصر بينا وبيكم الاسلام انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمات